إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها نال خيرها ونجا من شرها ومن لم ير العواقب غلب عليه الحس فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة وبالنصب ما رجا منه الراحة وقلت أمس أن كلام ابن الجوزي كلام ابن الجوزي رحمه الله يتلخص في كلمتين في الحال والمآل الحال هي الحالة الحالة التي يعيشها الإنسان والمآل هو ما ينتهي إليه حاله فربما كانت الحالة مرة فانقلبت على خير ما يريد والعكس ولا تنظر إلى البدايات لا تنظر إلى نقص البدايات ولكن انظر إلى كمال النهايات وضربنا مثلا لذلك بقصة يوسف عليه السلام واليوم نضرب مثلا آخر بقصة موسى عليه السلام وأنتم تعلمون كما في مطلع سورة القصص أن الله تبارك وتعالى أمر أم موسى أن تلقي موسى في اليم كل هذا لينجو من فرعون تمام القصة تعرفونها لكن الذي أرجو أن أقف عليه وهو ملتصق الكلام بالحال والمآل قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون الكلام فيه تقديم وتأخير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم قرة عين ولا ليكون لهم عدوا وحزنا لا ليكون لهم قرة عين لأنهم لو علموا أنه سيكون عدوا وحزنا ما التقطوه يبقى الكلام فيه تقديم وتأخير وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون أنه يكون لهم عدوا وحزنا وهم لما التقطوه أرادوا أن يكون قرة عين لكن الله عز وجل أراد أن يكون لهم عدوا وحزنا يبقى لما تنظر إلى الحال حال موسى وأم موسى ألقته في اليم وأصبح فؤادها فارغا بعض أهل التفسير قال في تفسيره تعالى فارغة أي أصبح فؤادها خاليا هادئا وهذا الكلام خطأ لأن سياق الآيات ينكره إنما فارغة يعني طار فؤادها ولبها كما قال تعالى وأفئدتهم هواء الإنسان إذا وقف يوم القيامة طار لبه وطار فؤاده لا يكون عنده قلب من شدة الهول والرعب فهي أم ألقت بولدها في اليم زي ما العلماء بيقولوا يعني يعني كان المفترض إذا خفت عليه فضعيه في حرز أمين أو في حرز مكيد مش خايف عليه ترميه في البحر لا ومع ذلك فعلت لأنها أمرت بهذا لأن الله عز وجل قال وأوحينا إلى أم موسى فده في أمر الوحي هنا بمعنى الأمر أمرت أن تلقيه وغلبت على أن تلقيه وغلبت على أن تلقيه فألقته في اليم فأخذه فرعون عدوه يبقى عندنا أمران ترميه في البحر ويلتقطه فرعون عدوه الذي من أجل أن ينجو ألقته في اليم يبقى فؤادها فارغ فارغ يعني ايه يعني طار قلبها وطار لبها ولذلك قال الله عز وجل ان كادت لتبدي به يعني من شده خوفها ورعبها والهول الذي تشعر به تكاد ان تقول هذا ابني وانا رميته علشان اهربه من فرعون من كثر الرعب ليه؟ لأن أنت عارف اللي يقول لك الانتظار ولا الموت. لما يكون ولد تاه دوروا عليه في المستشفيات في أقسام الشرطة ولفوا عليه الأرض مش لاقيينه. هم يقولوا لو مات لاسترحنا. لو مات ودفناه وعرفنا مثواه لاسترحنا لكن مش عارفين هو راح فين. هل هو الآن حي ولا ميت بياكل ولا بيشرب معذب ولا غير معذب هو ده العذاب الأليم فلولا أن الله عز وجل ربط على قلبها لأفشت هذا الذي فعلته فهذه الحال حال أم موسى وهذا حال موسى عليه السلام وانظر إلى مآل موسى عليه السلام إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين يعني إذا مآله في النهاية كان مآلا حميدا وتلاحظ بقى الفرق ما بين ما امتن الله عز وجل به على يوسف عليه السلام وما امتن به على موسى عليه السلام قال في حق يوسف عليه السلام ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وقال في حق موسى ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين يبقى اللي زاد على موسى عليه السلام ايه واستوى ليه لان يوسف عليه السلام لم يرسل الى جبار عنيد ولم يناظر احدا المناظره التي اقامها يوسف عليه السلام كانت في السجن يا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار اقام دعوه التوحيد ودعا الى الله عز وجل في السجن وده كان في حال حاجه الناس اليه انما موسى عليه السلام ارسل الى اعتى جبار عرفته الارض لم يدعي احد الالوهيه وجحد الصانع الا فرعون هو الوحيد الذي قال وما رب العالمين ما فيش حد قالها غير الكفار كانوا يعتقدون ربوبيه الله عز وجل إنما الذي يجحد ربوبية الله عز وجل ما حصلتش إلا في فرعون أو من تمذهب بمذهبه من الدهرية خلاص وجرى بين موسى عليه السلام وبين فرعون جولات في المناظرة ولأجل هذا لا ترى نبيا جرى على لسانه ذكر الخوف أكثر من موسى عليه السلام في كل خطوة يقول أنا خائف فأوجس في نفسه خيفة موسى فخرج منها خائفا يترقب حياته كلها خوف حتى لما وقف في موقف المناظرة ورأى الهالة الكبيرة أنت عارف أحيانا الملابس تخض لما تلاقي بقى الكابات والحاجات الحمراء وال... واللي هي الذهبي والبتاع ده تبص تلاقيك ايه عمال, عمال تعمل كده مش عارف المساحة هترسى على ايه وفي بعض الآثار الإسرائيلية أن موسى عليه السلام لما وقف في موقف المناظرة مع فرعون فرأى ما يعني هاله من شكل فرعون والجماعة الوزراء والكلام والناس كلها واقفين عشان يتفرجوا على المناظرة دي فخاف فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى في الأثر الإسرائيلي ده قال الله عز وجل لموسى عليه السلام لا تنظر قال لموسى وهارون لا تنظرا إلى لباسه فإن قلبه بيدي والمسألة كلها مربوطة بقوة القلب أي إنسان شجاع ده لشجاعة قلبه جبان لخفة قلبه الجوارح إنما هي تبع إنما هي تبع يعني العضلات والمجانس والكلام ده وكل دي ملهاش أي قيمة إذا كان القلب ضعيفا أنت بتشوف مثلا لما يكون واحد آه واخد مثلا الحزام الأسود في المصارعة مش ده أعلى حاجة أظن ولا في البني ها وبعدين ده مثلا عنده الابن الوحيد الابن الوحيد اللي, اللي وبيموت فيه وبيحبه جدا لو واحد قال له ابنك مات تبص تلاقيه واقع من طوله طب ليه واقع من طوله بقى وهو عضلات والكلام ده القوة في الحقيقة إنما هي قوة القلب لا قوة الجوارح ولا حاجة ده قوي القلب أعطى من الجوارح أعطى للجوارح إذا ضعف القلب أخذ قوة الجوارح فموسى عليه السلام ناظر ناظر فرعون مناظرة الشهيرة اللي في مطلع سورة الشعراء وكان موفقا مسددا بتسديد الله عز وجل إياه في إقامة الحجة على فرعون عشان كده ربنا عز وجل قال إيه ولما بلغ أشده واستوى استوى لأن يقف في مواجهة فرعون يبقى عندنا الحال والمآل في قصة موسى وفرعون الحال والمآل أيضا في قصة جريج وفي قصة الغلام الثالث أو الصبي الثالث الذي تكلم في المهد كما في الصحيحين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو أوله إيه أو لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى عليه السلام ثم جريج قصة جريج أنتم تعرفونها جميعا الخلاصة من قصة جريج إيه ما حاله عابد زاهد متخل عن الناس هو ده حال جريج في الأصل كان رجلا تاجرا كما في مسند الإمام أحمد فكان يخسر مرة ويكسب مرة فقال هذه تجارة يعني لا تصلح أنا لأطلبن تجارة لا تبور التجارة التي لا تبور اللي هي بتكسب على طول ما بتكسرش أن يعبد الله عز وجل أن طالع بره البلد خالص وبنى له صومعة الصومعة دي كانت عبارة تعرفين المطر بتاع الرز اللي بيخزنه في الرز ها اللي بيعملوه بالطين ده هو عمل حاجة زي كده عمل بس الصومعة بتاعته كانت في الدور الثاني وبعدين ما السلم كان بيطلع بحبل يطلع بالحبل حد ما يطلع فوق واخد الحبل وراه عشان ايه يضمن ان مفيش مخلوق هيدخل له ولا حد هيصلي عشان يفضل يعبد ربنا يعني فلما كان يصلي ذات يوم وجاءت امه ونادته وقال قال ربي امي وصلاتي امي وصلاتي في حديث ابي رافع عند في مسلم قال, قال ابو هريره وجعل النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على حاجبه يمثل ايه؟ ام جريج وهي تنادي عليه تقول يا جريج اجبني يا جريج اجبني امي وصلاتي امي وصلاتي اي واحد عابد في الدنيا يختار صلاته على طول لو وازن بين ربه وبين امه اختار الصلاة تاني يوم شرحه تالت يوم شرحه فدعت عليه ألا يموت حتى يرى وجوه المياميس وإذا أراد الله شيئا هيا أسبابه تكلم بنو إسرائيل في منتدياتهم عن إيه جريج ما أصبره ما أحبده ده إيه ده إيه الصبر ده كله قاعد وحابس نفسه وبتاع ده الواحد لو قعد لو قعد يومين لوحده كده ده يطق من جنابه إزاي ده قاعد ليل نهار لوحده مثلا ولا حد في دماغه ولا الدنيا في دماغه ولا الكلام ده فواحدة بغية من بني إسرائيل دي كانت بنت ملك البلد قالت إن شئتم لأفتننه لكم قالوا قد شئنا شوفي شغل راحت هناك عند الصومعة ها قعدت تتعرض لجريج بتاع فأعرض عنه جاء راعي غنم يأوي إلى ظل صومعة جريج أمكنته من نفسها وحملته وبعدين قالت إيه هنا ابن جريج استنوا بقى ايه صبروا على ايه الوليه دي لما وضعت وبعدين ده ابن مين ابن جريج هاتوا الفوس كل واحد خد الفاس بتاعته وضاع هو بيصلي بقى مش واخد باله من الموضوع ودول عمالين يكسروا في الصماء بتاعته من تحت عشان يهدوها على دماغه سمع بقى اصوات المساحي والفوس دب دب دب خرج من الصف ايه الموضوع ده ايه مالكم انزل يا فاجر يا داعر يا فاسق سمعوه بقى ايه الاسطوانه المعروفه بتاعه اليهود بني اسرائيل دي عملتوا ايه قال له انزل الاول عشان نتفاهم نزل قاموا مكتفينه من ايديه من ورا يعني الشغل ده قديم برضه واخد بالك مش مش جديد كتفوه بقى من ورا ودي وبتاع وتعالى وانت عملت وخليت وسويت و... طبعا لما خدوه على ملك القريه على اساس بقى ملك القريه هيحاسبه بقى طبعا مين اللي مين اللي عمل اللي عامله المهببه دي؟ بنته بنت ملك القريه هي اللي عملت القصه دي. هو بقى عايز يحاسب مين بقى؟ عايز يحاسب جريج على المساله دي. خلي بالك دايما من الحال. هشوف رجل اولا اولا حاله تخلى ليطلب عبادة ربه ليه؟ لأنه كان بيتاجر يخسر مرة يكسب مرة قال لك لا أنا عايز أكسب على طول. فاعتزل الناس، ده الحال بتاعه. مع عبادته وزهده قد يبتلى بلاء لا يخطر له على بال وانت عارف الانسان هي ديتها يضعف مره يضعف خمس دقائق يضعف ثانيه واحده حتى يقع في ورطه عشان كده ما فيش حد ابدا يتصور انه بعبادته يستطيع ان يستقيم ويعتصم ممكن يبتلى وهو عابد تعرفين زي القصة قصة أبي موسى الأشعري التي رواها ابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني إسنادها صحيح لما أبو موسى الأشعري أغشي عليه فولاده حواليه أبو بردة وعبد الله والجماعة دول فقال لهم يا بني اذكروا صاحب الرغيف وأغمي عليه لما فاء قالوا له يا أبانا من صاحب الرغيف فحكى لهم قصة رجل زي جريج كده لكن شوف كيف زل كيف زل هذا الرجل رجل من بني إسرائيل عبد الله عز وجل سبعين سنة عابد وكان بينزل مرة كل سنة بينزل البلد مرة كل سنة ففي مرة من المرات التي نزل فيها رأى امرأة جميلة خلبت لبه وخطفت عقله فكان معها سبعة أيام في الفاحشة يعني ثم انكشف عنه الغطاء فهام على وجهه في البرية فضل ماشي بقى من هول ما ما ما انكشف عنه الغطاء ازاي عابد سبعين سنة كيف يواقع الفاحشة ويوم ينزلوا البلد يعمل كده فضل بقى ايه ماشي كل ما يخطو خطوة يسجد سجدة وبعدين يقوم يخطو خطوة يسجد سجدة كل ده عايز يكفر عن الذنب اللي عمله فضل ماشي بقى بالنظام ده كده لحد ما لقى ايه جماعه من المساكين قاعدين كلهم ايه على على دكان على مكان مرتفع كده كان تعب جدا بقى شوف بقى ماشي طول الم... لا اكل ولا شرب وعمال ياخد خطوه يثبت سجده فلما لقاهم كده قام رامي نفسه في وسطهم وكان في واحد راهب بيبعت للجماعة ال ال 12 دول كان 12 غلبان مسكين يعني يبعت لهم 12 رغيف في اليوم فأصبح الجماعة دول أصبحوا كام 13 هو الراجل كالعادة بيجي ير- الرغيفة يرمي له كده إيه واحد اتنين تلاتة أربعة لحد 12 فده قام رامي نفسه في وسطهم فلما رمى الأرغفة فاضل آخر واحد إيه من غير رغيف فقال له فين الرغيف بتاعي قال له ما أنا لم أكتمك شيئا قال له لا أنا ما خدتش رغيفي سأله حد خد رغيفين طبعا ما خطرش في باله يعد يعد الروس لأن مش متوقع العملية دي واخد إيه على المسند على طول لا ما فيش حد خد رغيفين قال له أنا ما خدتش فحلف إيه عليه بالله ما هو مديله أي حاجة النهاردة الراجل اللي هو الراهب ده سمع الحوار وعرف ان هو خد رغيف الراجل اللي بياخده كل يوم قام رميهوله ثم مات من ليلته فوزنت عبادة سبعين سنة بسبع ليال فرجحت السبع ليال ووزنت السبع ليال بالرغيف فرجح الرغيف عشان كده ابو موسى الاشعري كان بيقول لابنائي يا بني اذكروا صاحب الرغيف وده بقى مما يدل على ان العبد قد ينجو باهون شيء فالعاقل لا يحتقر شيئا من عمله ابدا ممكن الشيء اللي انت بتعمله كده عفوا يعني بدون ما تجمع قلبك والكلام ده يكون ابرك من كثير من عملك الذي تعتد به لأن دي مسألة لا يع- لا يعلم حقيقة أوزان العباد إلا الله سبحانه وتعالى قد يعتد الإنسان بالعمل ثم يفشل تعرف مع بعد الشقة يعني تعرف الطالب اللي يقول لك في الامتحان لما يسقط في مادة يقول لك أنا مجاوب كويس جدا جدا فيها ومذاكرها جدا الدكتور ظلمني ولما تيجي علشان تصحح الورقة بتاعته مثلا ويرفع قضية عشان صح الورقة يلاقي إن هو غلطان فضل يحوم حوالين السؤال وما جاوبش على السؤال وهو بيعتقد في حقيقة نفسه أنه ج- أجاب إجابة قاطعة يستحق بها الدرجة فيبقى الإنسان لا يحتقر شيئا من عمله وعارفين قصة المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقطه أنا لو قلت لك كده بميزان الأعمال يعني والنصوص امرأة زنت خمسين مرة وسقت كلاب الأرض إيه رأيك زنت 500 مرة وسقت كلاب الأرض ممكن سقيا كلاب الأرض تكفر زنا 500 مرة مثلا أو زنا 20 سنة أنت قدام النصوص اللي قدامك ديت ما تعرفش تقولها ومع ذلك أدى عندنا النص في الصحيحين دخلت الجنة في كلب سقط والمرأة اللي دخلت النار في إيه؟ في هرة حبستها لا هي تركتها تعيش ولا أطعمتها لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها يبقى إذن لا تحتقر أي شيء يقربك من الله عز وجل فيبقى الإنسان ممكن يبقى عابد وزاهد وكويس ويقع فاحذر خلي بالك يعني لا ترتكن إلى عملك ولكن دائما ترتكن إلى فضل الله تبارك وتعالى أن يعصمك وأن يبلغك أجريج أهو أدي حاله عابد زاهد أهو اتهم ده وقع الراهب الأولاني الراجل الأولاني وقع آه وزنى سبع ليال جريج لم يفعلها إنما بسبب معصية فعلها عوقب وأنا عايز برضه أقول لك إن أحيانا أنت تقدم الإحسان إلى إنسان فيسيء إليك يصعب عليك جدا كيف أحسنت إليه وأساء لا اعلم أن هذا الذي أصابك إنما هو بذنب آخر هو بذنب آخر مش لازم أنت تكون أنت عملت الذنب في هذا الإنسان لا أنت عملت الذنب في إنسان آخر بس عشان تبقى المرارة مضاعفة يأتيك السوء ممن أحسنت إليه وانت عارف مرارة الجحود لا تعدلها مرارة إذا تحسن وتحسن وتحسن ويساء إليك يشوف دعوة أمه هي اللي عملت في كده راح بقى جريج كما تعلمون وراح لملك القرية ويحك يا جريج كنا نراك أعبدنا حتى أحبلت المرأة قال لهم ائتوني بوضوء بوضوء جابوا له ميت وضوء توضأ هاتوا لي الولد صلى ركعتين الأول وبعدين أين الغلام جابوا له الغلام فزغدوا بأصبعه كده نخسه في أصبعه وقال يا غلام من أبوك قال الراعي طبعا هذا فوق كل حسبان أن ينطق ابن يوم وازاي هو جريج لما عمل القصة دي كان يعلم أن الولد سينطق أنا ما أظن لكن صدق رجائه في الله هو الذي جعله يفعل هذا لأن لم تجري العادة أن ينطق ابن يوم فطبعا اعتذروا يا جريج نبني لك صومعتك لبنة من فضة لبنة من ذهب قال أعيدها طينا كما كان كيف كان حاله مفضوح والمومسات على قوارع طرق بيتفرجوا عليه وفضيحة بجلاجل لولا أن تداركته رحمة الله عز وجل كيف كان مآله ازدادوا محبة له وزادت حشمته برغم هذا البلاء العظيم اللي وقعنا شوف مسألة الحال والمآل القصة الثالثة عشان نقف بقى على ركني الحال والمآل بقى الواحد كيف يستفيد منهما في نفس الحديث قال صلى الله عليه وسلم وبينما امرأة ترضع ولدها إذ مر رجل له شارة عظيمة رجل من الكبراء الوجهاء زمان كان ممكن يبقى راكب فرس وقدامه شوية حمير ووراه شوية حمير على حسب الزمان ها ما لباها كده لباها كانت عايزه كده انت عارف الخيل الخيل واعظم انواع اللي هو الخيل المتعجرف ولا ترى شيئا فيه من الكبر من الحيوانات الا في الخيل هو ده اللي فيه الكبر انما اي حيوان تاني ما عندوش القصه دي عشان كده الخيل هو اللي بينفع في القتال القتال يعني شوف ابو دجانه لما اخذ السيف وعاد يخطر به قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هذه مشيه يبغضها الله الا في هذا يعني في الحرب يعني مشيه الكبر والعجرفه والكلام ده فالخيل هو الحيوان الوحيد الذي اعلمه في حدود علمي يعني اللي فيه كبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل والبطر في أهل الكبر والبطر في أهل الخيل والسكينة والوقار في أهل الغنم الغنم تلاقيها مسكينة ومدلدلة ودانها وماشية في حالها كده هوت وبتاع غلبانة على الآخر إنما الخيل لا الخيل لا عشان كده تبص تلاقي اللي بيركب خيل تحس انه هينفجر من الكبر زي وده يشبه السيارات الايه؟ الفارهه اليومين دول كده وصل واحد راكب سياره ب 800000 وراكب سياره بمليون والكلام ده وهو نازل من السياره او راكبها تحس انه لابس الفلوس مش قادر مش قادر يعني حتى ينزل بالسياره تبص صدره قام نافش قدامه لوحده كده ها وغلابه لو يعرفوا القصه دي يعني لما يقف بالسياره ده قدام واحد فكهان ولا حاجه هيلبوا اللبه المحترمه وهياخد منه كيلو الموز ياخد منه 12 جنيه يقول له بس يا بيه 12 جنيه عشان خاطرك بس يا بيه طب يمكن السياره بعيد يقول له انزل على رجليك ها عشان ما فيش حد يبتزك يعني فهذا الجبار اللي له شاره شاره يعني قبها وعظمه والكلام ده فالأم بترضع ابنها فلقت كده كعادة الآباء والأمهات أنهم يتمنوا الخير لأبنائهم أكثر من أنفسهم يعني الأب ما يحبش حد يطلع فوقه إلا ابنه لما ابنه يطلع فوقه يبقى مبسوط وسعيد كويس ليه لأن الابن امتداد طبيعي للأب وفخر للأب ف فقالت اللهم اجعل ابني مثله فنزع فمه من ثديها خلي بالك ده لسه بيرضع نزع فمه من ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثدي أمه يمصه قال أبو هريرة ووضع النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه في فمه يمثل ارتضاع الصبي ثم مروا بفتاة تضرب ويقولون لها سرقت زنيت وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فنزع فمه من ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها فقالت له مه ايه يا ولد ده زي الشريك المخالف يعني اول كذا تقوم انت قايل كذا مه ايه اللي انت بتقوله ده فقال ان هذا الرجل ظالم جبار عنيد احد الظلمه يعني وهذه مظلومه اللي بتقول حسبي الله ونعم الوكيل دي مظلوم أما هذا فجبار عنيد إنما تقضي هذه الحياة الدنيا شوف ابن الجوزي بيقول لي في بيقول في ال- في ال- في الخاطرة دي بيقول وبيان هذا في المستقبل يتبين بذكر الماضي وهو أنك لا تخلو أن تكون عصيت الله في عمرك أو أطعته فأين لذة معصيتك وأين تعب طاعتك هيهات رحل كل بما فيه أو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون خليه هو ملك الدنيا كلها والناس كلها بتسجد له كمان وتعبده ومات ودخل النار ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون بل بلاش الدنيا والآخرة خليها الدنيا امبارح كان سليم مية مية النهاردة وقع على جدور رقبته جاله شلل هو فاكر ان امبارح كان في عافية لا هيهات رحل كل بما فيه اللي فات مات مثل صحيح مية في المية اللي فات مات امبارح فات كنت سليم تمام النهاردة عيان انت ما انت سليم انما انت ابن اللحظه التي تعيشها زي اي متعه اي متعه تقع تحت الحواس انما هي متعه اللحظه يعني شوف مثلا الطعام الطعام اللي انت بتاكله والاول اللي الناس كلها بتقول لك كل ما مخالف سايب الصلاه وسايب مش عارف ايه يقول لك إيه، اكل العيش مر كله بياكل عيش يعمل الحرام عشان بياكل عيش يترك الصلوات عشان بياكل عيش ياخد الرشوة عشان بياكل عيش طب اكل العيش ده انت بتستمتع بيه متعتك متعتك باكل العيش ده قد ايه كام كام قد ايه يعني اقل من 30 ثانية اقل من 30 ثانية ليه؟ لأن مدة لذة مدة لأن مدة لذتك بالطعام هي مدة بقائه في فمك. ولا الواحد لما يكون مبسوط باكله معينه يقول اشطر بقى مش عايز يبلع لا هو ما يقدرش يخليها في بقه اكتر من 30 ثانيه هيقرف يعني هو قاعد يمضغ في اللون دقيقه ممكن يقرف ممكن يرجع مع انها في بقه مش بقه واحد تاني ما يقدرش اول ما يهضمها على طول يقوم بلعها فورا ادي مده بقاء الطعام في فمك 30 ثانيه والمثل بيقول عندنا اللي احنا عارفينه بيقول لك اذا عدى اللسان بأمتان يعني خلاص والرسول عليه الصلاه والسلام يقول ضرب ضربت الدنيا لابن ادم مثلا بطعامه لئن قزحه وملحه فانظر كيف يخرج ادي الدنيا فاي انسان عاقل هو الذي يراها على حقيقتها ولا يعطيها اكثر من قدرها في رمضان مثلا الجماعة اللي هم بيصلي بالحق بالعافية وهم طالع يجري عشان يقعد قدام التلفزيون والكلام ده والجماعة العباد اللي قايمين بقى ايه رمضان ايمان واحتسابا خلاص خلص رمضان والاتنين قاعدين جنب بعض البلطجي والراجل المجد هو البلطجي ده عمره زاد صحته زادت لما نام زيادة عن ال- ال- ال- القائم مثلا اللي ما صامش رمضان وهتك حرمة الشهر ايه اللي زاد عليه من اللي صام وعطش وكاد ان يندق تندق يندق عنقه من العطش وفضل صابر لحد ما اذن المغرب وشرب هيهات رحل كل بما فيه فليعرف الانسان العاقل ان مده اللذه محدوده وده كلام ابن الجوزي رحمه الله فهو هنا ال- الولد اللي هو علمنا الحال والمآل ده حاله ايه ذو الشارة اللي الناس ماشية وعمالة تعظم فيه وعمالة تديله تعظيم سلام وتبوس على ايديه والكلام ده نهايته ايه والأمة التي ظلمت وتقول حسبي الله ونعم الوكيل ما مآلها آه. طيب إذا كان الحال مرا فكيف يصل إلى المآل الحسن بشيئين قلناهم في أول الكلام أمس الإيمان هو الذي يثبته على مرار الصبر على مرارة الحال الإيمان والنظر في تجارب الأمم والنظر في تجارب الصالحين وأحوالهم وعلى رأس الصالحين أنبياء الله تبارك وتعالى كيف كان حالهم ما وجد نبي إلا مضطهدا فيش نبي أبدا أرسل أرسله الله عز وجل إلى قوم إلا عاندوا وقاوموه وافتروا عليه ولكن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذاك نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا وكما قال تعالى والعاقبة للمتقين قارون مثلا وأنتم تعلمون قارون ده أكبر رأس مالي في التاريخ كان من أفناء الناس ملوش أي قيمة ملوش أي ذكر واحد كده هو من الناس لم يرث الغنى عن أهله عشان يطلع الغنى شيء طبيعي عنده لا واحد بقى كان فقران على الآخر وفجأة اغتنى أصابه سعار بخلاف الناس اللي هم الغني ابن غني ابن غني تلاقيه شبعان الذي يرث الغنى تلاقيه شبعان عنده مروءة داء الخيانة مش عنده قد يكون في شواذ لكن الشاذ لا يقاس عليه لكن العادة انك تجد الانسان الذي ورث الصفة من قديم تلاقي مأثرة فيه الجينات زي ما بقولوا الجينات واحد غني ابن غني ابن غني ابن غني تلاقي الجينات ايه شبعانه كده ها تلاقي مثلا عالم ابن عالم ابن عالم ابن عالم تفرق معاه غير انه يطلع كده عالم ليه برضه لانك انت كل ما تبص اللي وراك وتستشعر عراقتك بتحترم نفسك فقارون اه فلوس ملهاش اخر لما وعظه قومه أخذته العزة بالإثم وافترى على الله عز وجل مش يقول ده من فضل الله قال لا إنما أوتيته على علم عندي أنا كنت عبقري وذكي وحاسبها صح وحساباتي دقيقة وكنت عارف إن الجنيه هيكسب كذا والمش عارف لا هيكسب كذا وأنا حاسبها صح لم يرجع الأمر إلى الله عز وجل ومش كده بس إنما فعل فعلا آخر وهو أنه خرج على قومه في زينته ليكسر قلوب الفقراء طلع كل اللي عنده من المراكب وال والأبهة والكلام ده وطلع الدنيا كلها طلعت تتفرج على قارون زي ما طلع المياميس يتفرج على جريج أهل الدنيا غايتهم ما فيه قارون أهل الدنيا دول كلهم قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم لكن أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ثواب الله هو الجنة خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الصبر هنا أنت عارفين الصبر ثلاث ثلاث حاجات الصبر على والصبر عن خلاص الصبر على المقدور وعلى الطاعة ادي نوعين والصبر عن المعصية ولا يلقاها إلا الصابرون عن المعصية أو الصابرون عن الدنيا فأهل العلم هم الذين أبصروها على حقيقتها كانت النتيجة إيه؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الجماعة اللي كانوا يتفرجوا عليه ويقولوا يا ريتنا زيه قالوا إيه؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر شوف العوام يقول لك وي كأن الله كأن الله يعني برضه العملية عنده مش إيه العملية عنده مش أكيدة كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا أشوف يعني هذا العامي عندما يتحرك لا يتحرك باعتقاد عشان كده بنقول لكل الإخوة أو كل المتبنين دعوة الإصلاح في الدنيا لا تعتمدوا على العوام خالص المتغطى بالعوام عريان يسيبوك في أحلك اللحظات هم وراك صحيح انت عمال تتكلم وبتاع انت اللي هتروح في داهيه مش مشكله المهم انك انت بتفش غلهم يعني لما يطلع واحد بقى ينتقد ويقعد يتكلم ويجيب ويصرخ وبتاع كل يقول جدع والله جدع ها راجل شجاع فعلا هو ده اللي بيقول كلمه الحق هو يروح في داهيه بقى هو عمل ايه معاك فش غلك صحيح بس هو اللي هيدفع عشان كده اهل الاصلاح ينبغي الا ينظروا ابدا الى نصر واحد من العوام احمد بن حنبل رحمه الله لما حصلت فتنه خلق القران مين اللي كان جنب احمد ولا واحد طب العوام اللي هم كانوا يعني بالالوف المؤلفه بالمحابر والاوراق وعارفين حشمه احمد وان احمد على الحق والكلام ده ما لهمش دعوه. انا قرات حكايه ان الجماعه في مرو لما عازوا لحمه وكده عملوا يعني زي يقول مظاهره او احتجاج او تجمهر عند قصر المامون. ايه الجماعه دول عايزين ايه؟ قالوا عايزين لحمه فبعت بغداد جاب لحم. خلاص؟ وانتهت الحدوته. طب الجماعة اللي تجمهروا دول عشان اللحم والكلام ده لما حصل بقى فتنة خلق القرآن والكلام ده من الذي ثبت أهل العلم وخذلهم الجماهير إلا من الدعاء يدعي له صحيح والكلام ده لكن ما يقدرش يقف جنبه أبدا بل لما الإمام أحمد رحمه الله ناظره المعتصم وأحمد بن أبي داود وكانت مناظرة علنية قال لك آلاف المحابر واقفين بالقلم والورق عشان يشوفوا أحمد بن حنبل هيقول إيه عشان يكتبوه. لكن مفيش حد من العالم يقدر يقف ضد سلطان الدولة. خالص. يبقى أي بني آدم متقدم للإصلاح يعتبر نفسه فردا لا يعتمد إلا على ربه. لا ناس هينفعوه ولا مظاهرات هتنفعه يا رب يقوموا كل واحد معاه مدفع رشاش. ولا هيعملوا له حاجه. فالعوام ليس لهم مذهب الا مصلحتهم. بس اهو ده العوام هم. لسه بيقولوا قارون لما قارون خسف الارض قال لك الحمد لله ان احنا مش مع قارون. خلاص. فشوف ادي ادي حال قارون الابهه والعز والمجد والدنيا كلها بتبوس على ايده وبتزلفه له الكلام ده كيف كان مآله؟ خسف الله عز وجل به الارض. اذا المؤمن حتى يتجاوز مراره الحال لابد من ايمان يثبته وعلم يبصره. العلم ده هو العلم بتجارب الامم، الكلام اللي احنا ذكرناه في اول مره، تجارب الامم اللي هي قصص الانبياء الماضين. تفتح القرآن تقرأ قصص الأنبياء الماضين تجد أن الأنبياء كانوا على أسوأ حال مع قومهم ولا يزالون يتدرجون حتى يصل النبي إلى آخر مدى فيدعو على قومه فيستأصل الله عز وجل شأفتهم ويقر عينه بهلاكهم يعني ما من نبي إلا رأى هلاك قومه بعينيه إلا النبي عليه الصلاة والسلام لأنه دعا ربه عز وجل ألا يهلك أمته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يبقى الأمة دي هي الأمة اللي هي لم يهلكها الله عز وجل في حياة نبيها ودي بشارة خير لكن ما من أمة إلا هلكت في حياة نبيها فابن الجوزي رحمه الله بيقول هنا بقى إيه هو بيتكلم عن البصيرة والبصيرة هي رؤية الشيء على حقيقته بلا مخادعة ولا مواربة شوف ربنا عز وجل بيقول ايه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره يعني إيه الكلام ده يعني إن الإنسان عارف نفسه كويس حتى لو أظهر من العذر ما أقنع به الناس هو عارف الحقيقة يعني هو من جوه عارف إذا كان هو مخادع ولا لا صح قام عشان يترافع ويبين إنه بريء أو يبين إن موكله بريء وهو عارف إن موكله قتل قتله وهو اللي قتله ويمكن هم دفنين سوا هما الاثنين ويطلع لانه عارف ازاي بيوضب الادله وعايز ازاي بيحط المقدمه والنتائج والمش عارف ايه الكلام ده وطالع منها زي الشعره من العجين. كل انسان يعلم في حقيقه نفسه من هو حتى لو القى معاذيره او جعل بينه وبين الناس من العذر ما يقنع الناس بهذا العذر. فالبصيرة هي رؤية لي الشيء على حقيقته فابن الجوزي رحمه الله بيقول يعني أنه لا يخلو أن تكون عصيت الله عز وجل أو أطعته أين لذة معصيتك وأين تعب راحتك هيهات ذهب كل بما فيه فليت الذنوب إذا تخلت خلتي يعني ليتها إذا انتهت لذتها ارتاحت النفس لكن الأمر ليس كذلك وأزيدك في هذا بيانا مثل ساعة الموت وانظر إلى مرارة الحسرات على التفريط ولا أقول كيف تغلب حلاوة اللذات لأن حلاوة اللذات استحالت حنظلا فبقيت مرارة الأسى بلا مقاوم يعني هو يقول ابن الجوزي وله في في المعنى الثلاث سطور ده خاطرة كاملة يقول يعني هب أن ملك الموت جاءك ليقبض روحك فاستمهلته يوما أو شهرا أو سنة فأمهلت هل إذا رجعت وقد عاينت هل إذا رجعت رجعت إلى حياتك كنت جادا على مستوى فزعك اللي أنت كنت خايف منه ولا سترجع إلى غفلتك وابن الجوزي هنا يقول مثل ساعة الموت وأنت ترى ملائكة الله عز وجل وما فيش رجعة لو قيل لك ترجم حسرتك بقلم لا تستطيع فأنت الآن عايش فجد ده كلام ابن الجوزي يقول أتراك ما علمت أن الأمر بعواقبه أي أن المسائل بخواتيمها وده في حديث سهل بن سعد الساعدي في الصحيحين آه قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار أهو ده برضو المآل الحال والمآل أهو يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل النار فدخل النار وإن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد شبر عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة طبعا في حديث سهل بن سعد يقول إن الرجل لا يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس عشان المسألة دي ممكن تعمل مشكلة للمستمع طب ازاي يعمل الزمن الطويل خليه هيعيش 60 سنة يعمل 55 سنة أو 59 سنة بعمل أهل الجنة وسنة بعمل أهل النار يدخل النار طب طب ال 59 سنة دول خلاص طل طل طلع منهم 15 سنة لحد ما يبلغ يعني ويجري عليه قلم التكليف العمر الطويل ده هو كله راح فين قال لك فيما يظهر للناس كان مرائيا لم يكن مخلصا في عمل أي صلاة بيصليها أي عمل بيعمله أي نفقة بينفقه أي حج بيروحه الكلام ده فيما يظهر للناس خلاص يبقى الذين كان يعمل لهم أعطوه الأجر من الثناء والجوائز بيقول خد جايزه نوبل خد جايزه الدوله التقديريه خد جايزه مش عارف ايه خد جايزه ايه عملوا له مؤتمرات قعدوا يسقفوا له وعملوا فيه الاشعار والفوا فيه الكتب وال- والجماعه بتوع المذيعين جم عملوا معاه تراجم وبتاع والكلام ده والدنيا كلها بتتكلم عنه تفتح صفحات الجرنال كل يوم تلاقي صورته لحد ما خلاص كرعت من كتر ما انت بتشوفه كل ده ايه ده كله ما ده كله ده من الجزاء الجزاء انت كنت بتعمل كده خدت كده وزياده خلاص لكن والآخرة عند ربك للمتقين كما قال الله عز وجل يبقى ده برضو إيه الحال والمال فهو بيقول أن ال ال ال أن ال الأمر بعواقبه الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ده قال إنما الأعمال بالخواتيم بالخواتيم واحد صام لحد قبل ال- أذان المغرب بدقيقة وشرب خلاص اليوم كله راح عليه واحد صلى قبل أن يسلم أحدث خلاص الصلاة كلها راحت عليه فهي دي بالظبط أختها يعني يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار أو بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين ما قد يتضاعن عمل بعمل أهل النار أو عمل بعمل أهل الجنة إنما الأعمال بالخواتيم فراقب العواقب تسلم ولا تمل مع هوى الحس فتندم نعوذ نعوذ بالله واياكم من الندم ومن التفريط. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.